السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف أصبحتم اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير اللهم اني اسالك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده واعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم اني اسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده احبتي في الله كيف اصبحتم كيف اصبحتم هل اصبحتم شاكرين حامدين راضين صابرين سعداء بالله ام كيف حالكم مع الله هذا لقاء جديد في الحلقه الثانيه من برنامج من القلب الى القلب اسال الله جل جلاله ان يجمع على الخير قلوبنا وان يثبت على الايمان قلوبنا اللهم اللهم اجعل هذا الصباح بركه علينا وعلى امه محمد اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وبركه وسعه رزق وحسن خلق وبر وصله رحم فاكتب لنا منه النصيب الاوفر اللهم وما انزلت في هذا اليوم من بلاء وشر وفتنه فاصرفه عنا وعن المسلمين هذا البرنامج لاستشاراتكم اخوتي لاستشاراتكم الحياتيه كما نبهت قبل ذلك لا داعي للأسئلة الفقهية ولا داعي أن نصرف لقاءنا هذا إلى طلب مساعدات أو غيره وإنما آه، سلوني ونستشير بعضنا البعض ونستعين بالله على قضية المشاكل الإيمانية أي مشاكل بينك وبين ربنا تقع في حياتك ن- نتواصل فيها أو مشاكل حياتية بينك وبين من حولك ومعنا أول اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا الحمد لله ربنا يبارك في حضرتك ويجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتك آمين يا حي يا قيوم آمين والله يا شيخنا انا ورثت عن والدي سينما علي صوتك شوية ورثت عن والدي سينما سينما سينما نعم اه
والحمد لله ربنا من عليا بالتوبة يعني الحمد لله والحمد لله دخلت آه، معهد واصبحت الان آه، امام وخطيب آه، تبع وزارة الاوقاف يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله وخطيب آه، مكافأة يا شيخنا وكده فانا نعم.
قفلت الباب خالص موضوع السينما دوت قفلته خالص يعني جميل ف زي ما حضرتك يعني يعني انا كنت بكتب كويس جدا في ال- في السينما ديت يعني او كان بيترد عليا بعائد خير يعني بعائد استغفر الله العظيم يعني بعائد يعني في الشهر كويس يعني نعم اصبحت الان دلوقتي في خطيب مكافاه وخطيب مكافاه شيخنا دوت انا باخد بالظبط 30 جنيه شهريا وانا مسؤول عن اسره كده فمش عارف اعمل ايه بصراحه يعني هي المشكله دلوقتي عندي طيب انت ال- السينما دي عملت فيها ايه؟
ال- السينما ديت انا وسطها انا واخواتي ال- يعني والله يا شيخنا يعني الحمد لله بفضل الله انا واخواتي كارهين هذا الامر كرها شديدا لو يعني عملتوا ايه؟ عملت فيها ايه؟
انا قفلتها انا من ناحيه انا آه ست طب مش اخواتي ليها.
المكان ده ما- ما يست- مش يستغل؟
نعم المكان نفسه نعم يعني انت دلوقتي قفلته كسينما لا ما ما قفلتها انا ما قفلتهاش ده اخواتي هم ماسكين فيها لغايه دلوقتي لكن انا الحمد لله اللي سبتها تركتها تركتها نعم تركتها واخواتي فاهمين برضو ان هذا الامر برضو حرام لان مكسبها حرام مفيش شبهه واحد في المية فيها حلال هي كلها حرام واخواتي انت تركته ما خدتش حاجه؟
نعم ما خدتش حاجه ما تركت ما ما خدتش اي حاجه لان هي اساسا يعني احنا عرضنا اساسا للبيع ان شاء الله يعني ربنا ييسر يا رب لا ما هو للبيع حرام ما اذا اذا بيعت وظ- و- و- وظلوا يعني هنبيعها لحد على انها سينما ما ينفعش كونوا يستخدمها سينما هيظل الحرام مستمر في رقبتكم لان ده تعاون على الاثم والعدوان فهي المفروض ان انتوا الحل الوحيد ن- نلغي كسينما ونعمل المبنى بتاع السينما ده نعمله بقى مول نعمله آه، محل اي حاجه ن- نستفيد منه او نلغي موضوع السينما ونبيعه كمبنى نبيعه كارض ونستفيد من ثمنه لكن عموما عايز اقول لك حاجه ان بعد ال- التوبه لازم يحصل نوع من آه، من الابتلاء لازم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون عشان كده سبحان الله العظيم انا كنت آه، يعني آه، عايز اقول ان ال- الفنانات اللي بيعتزلن والفن او الفنانين او آه، يعني اللي بيشتغلوا في الحرام في خمور او في كازينوهات او غيره لما يسيبوا الحرام وي- ويع- ويتوبوا لازم يحصل هذه النقله فالمفروض ان الانسان ما يظلش حريص ان يعيش حياته هي هي يعني ان هو يظل حياته عايز الشقه الفخمه والعربيه الفارهه والمكان الراقي وكذا لازم بقى يقدم شويه تنازلات لله حتى من قبيل الذل لله سبحانه وتعالى مش شرط ان ربنا سبحانه وتعالى يوسع على التائب خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى قال لاهل مكه يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء واخد بالك معايا يعني رب- كان اقتصاد مكه يقوم على الحجيج فهؤلاء الحجيج الحجاج اللي بيجوا ربنا قال لهم المشركين ما يجوش تاني وعدد المسلمين محدود فامنعوا المشركين من دخول مكه فطب هناكل منين إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه وان خفتم عيله عيله يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ما نشترطش على ربنا فلذلك ينبغي انك انت تاخد بالك او ما ما يقعدش واحد يقول ايه انا تركت الحرام وبعدين مزنوق آه لازم لازم تعدي فتره وتصبر حتى يغنيك الله من فضله ان شاء نعم اتصال تاني
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ال- ازي حضرتك فضيلة الشيخ اهلا بحضرتك اهلا وسهلا آه، بداية يعني أنا بشكر حضرتك على ال- مجهودك جزاك الله خيرا ربنا نسأل يرضى الله عنا منك وعنكم خيرا.
ويثبتنا واياك على الايمان وينجينا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين يا رب آه، عايز بس حضرتك تدعي لي بالذرية الصالحة و- وأنا عندي بس مشكلة بسيطة يعني أنا محتاج إن أنا أطلب علم بس مش يعني مش مفيش وقت محتاج الزر- فعلا إن أنا أطلب علم.
بالنسبه للذريه الصالحه اسال الله ان يجبرك ويرزقك الذريه الصالحه ويجبر بخاطرك ويرضيك آمين. أنا- وكل أنا- من يحتاج الى ذريه انا صالحه كنت اسال الله ان كنت يعطيها اتصلت بحضرتك قبل زواجي والحمد لله ربنا يسر لي الزواج والحمد لله منتظر وربنا هيسر لك الذريه برضه باذن الله تعالى ان شاء الله ربنا ابشر يبارك لك أنا بس- ابشر وارضى اما آه.
بالنسبه لطالب العلم فانا بقول للاخوه والكلام ده لان كتير جدا بيسالوا عن مساله طلب العلم وانا بقول سيبونا يا جماعه من اللعب والتهريج والامنيات والكلام ان انا عايز ابقى تلميذ للشيخ فلان او الشيخ فلان من المشاهير سيبك من المشايخ المشاهير دول اللي ابتلوا بهذا الامر امر الشهره وبقوا مشغول مش مشغول بقوا مشغولين آه تماما فمن الخطا ان تشغل المشغول اللي عايز يتعلم بجد لازم ينتسب لمعهد عندك معهد انصار السنه في قوله في عابدين عندك معهد الجمعيه الشرعيه في الجلاء في شارع آه، رمسيس عندك معهد العزيز بالله في الزيتون دول في القاهره اللي انا اعرفهم غير كده في جميع انحاء الجمهوريه في معاهد المعهد اللي تدرس اولى تانية تالتة رابعه منهج واضح وتمتحن كل سنه وتنجح وتسقط هو ده الراجل اللي عايز يطلب علم اما اللي عايز بقى يقول انا لازم شيخ ما عادش فيه عايز تطلب علم بجد تنتسب لمعهد وتذاكر اولى تانية تالتة رابعة وتنجح وتسقط ومنهج محدد اتصال تاني السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا حضرات الشيخ اهلا وسهلا بحضرتك آه، كنت عايزة استشير حضرتك في مشكلة بتواجهني مع ابني
اتفضلي آه، عمره 8 سنين آه، يعني من فضل الله عليا يا حضرة الشيخ ان ابني قلبه معلق بالمساجد جميل وبيحب يروح الصلوات وبيحب يحفظ القرآن لكن للأسف المشكلة اللي أنا نفسي حضرتك توجه نداء من خلال كل القنوات الإسلامية وغيرها كمان إن ال- القائمين على المساجد بيطردوه يعني في صلاة الجمعة بينزل من البيت الساعة 10 عشان يحجز مكان في الأول ويسمع الخطبة يفاجأ إن الناس اللي جايين متأخرين يشدوه يسحبوه لبره وهكذا في كل الصلوات رغم إن هو ما بيعملش أي لعبة أو أي حاجة بالعكس هو بيعلق على الأطفال اللي بيعملوا كده بقى متضايق منهم فأنا نفسي فعلا كل القائمين على هو المساجد انا اسف السؤال اتفضل.
والد- والده فين والده كتير جدا بيبقى بره الشغل وأنا مش بخليه لا لا والده يعرفه على حد من اهل المسجد أيوه يعني يروح لخادم المسجد او حد بيصلي دايما في المسجد حد كبير في المسجد يقول له ده ابني لما ي- ابني بيتوضى كويس وابني هادي فخلي بالك منه اما يقعد ما حدش يقومه ما هو- بس يعني ده حل الاشكال وان كنا بنوجه الناس كلهم اهل المساجد ان الولد ده يعني نحمد ربنا ان الولد بيحب المساجد فمش اللي يقول الاولاد بيعملوا هيصه في المسجد حتى لو عملوا هيصه في المسجد برضه ما نطردهمش نعلمهم نربيهم آه، رسول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه اطفال آه، قال ايه اني لا ادخل الصلاه صلي عليه صلي عليه على الصبح صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اني لا ادخل في الصلاه واريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف من وجد امه عليه فالشاهد ان في مسجد الرسول كان في اطفال بيبكوا مفيش مشكله ان مساجدنا تبقى فيها هيصه احيانا بسبب الاطفال ونعلمهم ونربيهم ونهديهم و- ونوجههم ونصبر عليهم ده احنا بنقول المسجد اللي فيه اطفال يبقى مسجد فيه آه، فيه عمل فيه بركه آه، المسجد اللي يخلو من الاطفال يبقى المسجد ده فيه الشغل ليه لان احنا عايزين آه، ال- الاطفال دول هم هم الجيل القادم وهم الفائده المستقبليه نعم السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ محمد يا مرحبا اهلا وسهلا انا احبك في الله وانا احبك في الله جزاك جزاك الله الله خير خير. الله يبارك انا فيك.
عندي مشكلة يا مولانا يعني انا موظف في مصر نعم وتركت الوظيفة وجيت هنا السعودية للسعي على الرزق نعم المشكلة اللي بتقابلني في حياتي هو طبعا البعد عن الزوجة وكده
خدها معاك ف... نعم خدها معاك ما هو دخلي برضه ما يسمحش ان انا اخدها معايا
اه يعني انا شغال مثلا هنا برضه في فندق رد مثلا 1500 ريال ما اقدرش ان انا اجيبها واخد شقه وبرضه عندي والدي ووالدتي برضه بصرف عليهم وكده ف فالمشكله اللي بتقابلني ان انا ممكن آه، يعني معلش يعني لا حياء في الدين ممكن امارس العاده السريه لا ما ينفعش أنا كده محتار.
لا لا لا لا لا لا ده مش انا حل محتار ده مش حل انزل استلم شغلي واعيش براتب ضعيف في مصر ولا اه انزل اشتغل براتب ضعيف وكل عيش حاف وما تسيبش زوجتك وما تعملش الحرام اللي انت بتعمله ده نكح اليد ده زنا زي الزنا بالظبط حرام حرام قولا واحدا وبعدين اه، تاكد ان ده مش حل ده بيزود المرض وبعدين بيبقى مرض بعد كده والعياذ بالله واحنا يعني لا اه، يعني اه، الانسان بيستحي انه يتكلم في هذه المسائل لكن فعلا ال- الامر ده له عواقب سيئه جدا جدا جدا في حياتك آه، عواقب نفسيه وانا ليا شريط اسمه الاستمناء وكتاب اسمه العاده السيئه آه، ال- ال- ال- ال- ال- له عواقب سيئه على ال- على النفسيه له عواقب سيئه على ال على ال على على الجسد على كل على ال- على العلاقه بين الرجل وزوجته على كل حاجه فلذلك يجب انك تترك هذا الامر تماما اطلاق مطلقا ويجب عليك ادام انت بتعاني من الفتنه دي يجب عليك انك ترجع لبيتك ولزوجتك وحتى لو هتاكل حاف اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم آه، أنا الشيخ محمد السلام عليكم الو اي نعم السلام عليكم آه، بارك الله فيك يا شيخ محمد اللهم يا رب لو تعلي صوت يا رب.
حضرتك بعد اذنك الو علي صوت حضرتك بعد اذنك ايوه يا شيخ محمد نعم السلام عليكم اللهم يا رب انفعنا بعلمك يا رب جزاكم الله خيرا آه، شيخ محمد كان عندي سؤالين بعد اذنك آه، اتفضلي استشارتين بمعنى اصح الاستشاره الاولى يعني هي بخصوص آه، ان انا نفسي أ- والله انتقد يعني بس آه، زوجي رافض يعني بيقول ان هو آه، بياخد بالراي الاخر بس والله انا نفسي اعملها حتى يعني حتى لو الراي ده او الراي ده انا يعني من داخلي كده حاسه ان انا آه، اقل شيء يعني ان أنا اسوه يعني اسوه عن النساء النبي عليه الصلاه والسلام يعني نفسي اعمل حاجه يعني تبقى اسوه عنه يعني يعني سنة حتى لو هي مش فرض او واجب انا لسه عاملاها سنة وبحاول اقنعه بده بس هو الحقيقة يعني معرفش رافض خالص الموضوع ده مع انه الحمد لله يعني لحد ما يعني الحمد لله ملتزم يعني مش مش مثلا بعيد عن الله يعني هو قضيه النقاب اولا طب الثاني قولي الثاني عشان السؤال الثاني يعني وانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لما بدعي الله بدعاء يعني الحمد لله ربنا بيستجيب لي الحمد لله بس انا يعني سمعت من حضرتك في برنامج اخر ان كان يعني سمعت ان في ان الله ممكن لو ما بيحبش عبد ما ممكن يستجيب له عشان ما يسمعش صوته وما يسمعش دعائه فانا خايفه اكون تعبت كده يعني طيب جزاك الله خير انا هجاوبك على الحاجتين الاولانيه موضوع الزوج والنقاب انا قلت في الحلقه اللي فاتت ان قضيه يعني الزوج ما تبقيش راجل على زوجك ما تصدريش اوامر ما ما, ما, ما تشكليش هذا المطلب قضيه آه، آه، بسبب انك انت تفضلي مبوزه ومكشره و و- الى اخره المفروض انت ال- الامور دي تيجي بالليل زي ما انت قلت كده بالظبط قولي له حتى لو انت بتاخد براي الاخر انه مش فرض خليني اعمل الفضل انا بحبك ومش عايز حد يشوف وشي غيرك انا عايز احتفظ بنفسي ليك لما اخرج اخرج مكلفتة كده انا بستحي ان انا ابقى ماشيه معاك وكل الناس شايفاني انا عايز ابقى معاك لوحديه الى اخر كلام طيب وكلام جميل وكلام حلو وباللين وبالرفق وفي ساعات الروقان وساعات ال إيه، وهكذا انت ت- ت- ت- يعني تتكلمي معاه في هذه المساله وبقول ما تسيبيش الامر ده لازم تنتقبي ومن النهارده اتنين مسألة استجابة الدعاء أنا قلت الضابط افهميني الضابط في استجابة الدعاء إذا ربنا استجاب اللي يقربك منه واللي يشغلك بيه يبقى بيحبك وإذا استجاب منك اللي يشغلك عنه ويبعدك عنه يبقى ما بيحبكيش اتصال السلام عليكم
عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب آمين جزاك الله خير
أيوة
نعم نعم اتفضلي آه، حضرتك آه، أنا بشكر حضرتك جدا عشان أنا كنت في مشكلة من 25 سنة وحضرتك لما سمعت آه، حضرتك كنت بتقول على ال- كان في يعني حاجة شخصية ال- يعني كان فيه ثلاثة انت قلت يعني آه.
آه، في الحج وسامحتهم ما عدا ثلاثة مش قادرة أسامحهم آه.
والمشكلة ديت كانت آه، ملازماني بقالي 25 سنة أساسا بس المشكلة ديت مع ابني ابني متدين وكويس وكل حاجة بس بيجي لغاية عندي وعاملني معاملة جافة جدا وبقاله من قبل ما يتجوز من صغره هو بيعاملني وحش ربنا يهديه ويتوب عليه يا رب آمين يا رب وأنا ربنا بصراحة يصلحه ويلينه لك يا رب امين يا رب وبعدين آه، يعني انا قبل كده دوت آه، بصراحه يعني انا من غير وعي انا كنت دعيت عليه و- والداعي يا- يا- الله اعلم ب- باب السماء كان مفتوح واتاخد ظلم ويعني جات له حاجه برضه واتاخد فيها ظلم وانا ب- طبعا اللي أنا- انا اللي شلت الهم ده كله لغايه الان الموضوع ده متعب نفسيتي جدا يعني وكده ورجع بعد ما ما ما فوقنا من الموضوع ده هو برضه بقى يعملني وحش مع ان انا تعبت جدا نفسيا من الموضوع دوت وكل الناس تقول لي خلاص ما تبقيش تدعي عليه تاني والحمد لله بس معاملته جافه جدا جدا حتى بعد ما اتجوز معاملته برضه جافه معاه معاه جدا يعني حتى انا مجرد ان انا بتكلم معاه ما بي يعني اقل كلمه بيروح مزعق لي عليها وشخص فيها ما بيقبلش مني اي كلمه خالص يعني ارجو ان يكون الولد ده سمعنا دلوقتي وعايز اقول له يا ابني تدينك ده بقى يبقى شكله ايه لما تزعق لامك ده يعني ربنا سبحانه وتعالى قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ربنا قال ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما ما تزعلهاش ما تنهرهاش ما تقولهاش اف يا ابني اتق الله في امك يا ابني غضب امك ده يعني يدخلك جهنم حتى ولو كانت امك دي يعني آه، مهما كانت هي امك فارجو ان يكون الولد ده سمعنا او حد يبلغه الكلام ده ان هو يعني لازم يروح يبوس جزمه امه ويبوس التراب اللي تحت رجلين امه ويرضي امه والا مش هينفعه التزامه ده عند الله. نعم اتصال السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله.
آه، فضيلة الشيخ أنا بس آه، يعني آه، أبويا ما بيصليش يعني نهائيا ولا بحياته آه، اتجه اتجاه القبلة الشريفة وصلى ركعة ولا الجمعه؟
ولا الجمعة ولا ولا ولا وقت وال ويعني والحمد لله أنا وإخواتي يعني الكل بنصلي وما بنقطعش وقتي والحمد لله والقرآن دائما وم- يعني الحمد لله دائما في بيتنا القرآن بس آه، والدي ما بيصليش بعامل أمي معاملة سيئة جدا جدا جدا وما نعرفش كيف هنتعامل معاه ولا نتصرف معاه يعني ما بعرفش بس أنا يعني حبيت والله هي مسؤوليتكم يعني مسؤوليتكم آه، وحدكم انكم تخلوه يصلي لنا شريط اسمه لماذا لا تصلي هتلاقيه مليان وانا عم عمال اقول له انت ما بتصليش ليه و... و- ما تزعق طب انت بتزعق ليه ما تزعقش حاضر مش هزعق قول لي بقى انت ما بتصليش ليه فهاتوا له الشريط ده واقعدوا خدوها كده بطريقه ضحك و... ومزاح وخلوه يسمعه بطريقه او باخرى آه برضه زي ما بقول كده يعني تعالى يا ابي نوضيك وبنتين انتوا بنتين ثلاثه معاه ولا ابنه معاكم ولا امك معاكم وتقعدوا تجيبوا الميه وهو قاعد على الكرسي في مكانه وتجيبوا ال- الطشت لا لا مؤاخذه يعني ومد ايديك مد ايديك وواحده تغسل له ايديه هات هات خد خد اتمضمض مضمض واحده بايدها ميه في فمه وخدوها في سبيل مسحه كده ويلا اقف بقى صلي بينا امام والله لا انت مصلي وواحده تعيط له واحده تبوسه واحده تطبطب عليه خلوه يصلي خلوه يصلي اصل هي مشكله كبيره جدا قال رسول الله الحديث في صحيح مسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه خطر خطر خطر واحنا ما نحبش ان ابوك يدخل النار محدش يحب ان ابوه يدخل النار فلازم تخلوه يصلي بكل السبل واسال الله ان يهديه اللهم ات بقلبه اليك اللهم خذ بناصيته اليك اللهم ارزقه الصلاه اللهم استجب دعاءنا في هذا الصباح نعم السلام عليكم ورحمه الله كيف حالك يا شيخ؟
السلام عليكم الاول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله كيف كيف حالك حالك يا شيخ؟
كيف حالك انت الحمد لله والله بخير انا في نعمه والله انا وعافية، حبك الحمد بالله لله.
والله تاني والله انا مستني البرنامج اللي بلغت من شهر تسلم يا حبيبي الله يخليك سيادتك عندي مشكله بس يا رب حل يا ريت مشاكل يعني المسلمين يا ت- رب.
تهديني لطريق الحق يعني يا رب ابشر انا مخلي متزوج ومعي اربع اولاد الحمد لله وساكن مع نسباتي في مصر نعم وانا من الصعيد نعم وطبعا سيادتك انا مسافر كنت في السعوديه نعم بقالي خمس سبع ثمان سنين بسافر وارجع عليه لعيالي نعم فجيت في مره رجعت ف فاخدت مستعيد فطبعا قعدوا معايا فتره الاجازه وراحوا تانية على مصر نعم
فجيت سيادتك سافرت فكنت بعتهم طبعا فلوس كالعاده يعني مصاريف فراحوا راجعين الفلوس لي من الصعيد ولما لما اخذ هدومي اللي عندهم في ال- في الشقه وراح بعتني مع الصعيد وقالوا كل حاجه كده بينا بين انتهت طب السبب ايه؟
آه.
مفيش بعت لهم ناس واخد لي بالك على اساس يعرفوا السبب مفيش طب يا عمي طب ده راجل مخلف اربع عيال طب ادوا له عيال وكل واحد يروح لحاله قال ماليش عندنا عيال طبعا ما لقيتش فايده سيادتك فقعدت اتصل بالتليفون يعرفون ان انا اللي كانوا مسكرين السماعه في وشي فانا طبعا رحت سيادتك يعني محتار بيني وبين اولادي وبيني وبين زوجتي وهم اللي زنين عليها يعني سيادتك فدلوقتي انا انت عاوز كلمت يعني زوجتك ها انت كلمت زوجتك قالت كلمت لك ان هي شرياك بس هم اللي ضاغطين عليها قالت لك كده لا هم برضه زي التاني متبع كلامهم يعني رد على سؤالي انت كلمت زوجتك ولا ما كلمتهاش؟
لما كلمتهم هم مانعينها نتكلم في التليفون منعينها تتكلم وهم أيوة.
رافضين يتكلموا ايوه مش ممكن تكون مش عارف اسباب اكيد انت أيوة.
عارف السبب مفيش والله العظيم والله يا شيخ حق الصباح والله ما في أي انت سبب بتقول والله.
مفيش اسباب هم بيقولوا ايه؟
بيقولوا لا مش عايزين ولا عايزين ولا عايزين يعيشوا في الصعيد ولا في مصر نعم يعني هم بيقولوا ايه السبب للكلام ده؟
ما ما فيش اي سبب هم بيقولوا ايه؟
هو ما بيقولوش اي سبب ما فيش ما فيش حاجه ما خالص.
بيقولوش.
ايوه طيب انت باكي عليهم ليه؟
على عيالي يا اما سيب عيالك عيالك هيروحوا فين؟ انت هم ترجع مصر ويعرفوا انك انت اتجوزت هيرموا لك عيالك ماشي يا شيخ ه- ه- هو ده الحل الوحيد أ- انا برضو بقول ان آه، ط- يا رب استر يا رب آه، انا بقول طول ما هو الراجل بيجري ورا المرأة وهيموت عليها طول ما هي هتلعب بيه فلذلك آه، آه، آه، مش عارف اقول ايه بس آه، ك- كانت ست الله يرحمها ستي ستي جدتي آه، زوجة جدي هي مش ام ابويا كانت زوجة عم ابويا وبعدين لما ام ابويا ماتت جدي تزوجها فكانت بتقول ايه من رماك ارميه في مهلك ولو كان من خيار اهلك السلام عليكم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد امين يا رب.
آه آمين.
والله أنا الحمد لله رب العالمين ربنا أنعم عليا بنعم لا تعد ولا تحصى آه ولكن مشكلتي آه والدتي أنا دايما- دايما بسمع حضرتك تقول بر الوالدين وحضرتك ما بتقولش بر ال- يعني بر الآباء بأبنائهم آه فطبعا حصلت بيني وبينها مشكلة بعد وفاة والدي إن هي كانت عايزة تتجوز جواز عرفي وطبعا ابتدت تعمل حاجات يعني انا بقيت بتضايق منها يعني انا كنت اتمنى ان هي تفضل في البيت معززه مكرمه كأي امرأة يعني فلقيتها اتصرفت تصرفات كده مش مظبوطة فكنت كل ما مثلا اجي يعني اناقشها او اي حاجة كانت بترد عليا رد رد جارح فما لقيتش حل غير ان انا اقول لاحد اقارب ابي لان هي ما فيش حد في اهلها يعني كبير اكلمه حضرتك سامعني؟
الله يسامح حضرتك اه ف- فطبعا بعد ما حصلت المشكلة دي ف... فهي شيء يعني شبه مقطعاني فانا انا بسترضيها يعني انا بحاول اعملها لله سبحانه وتعالى فقط بس انا بحقيقي انا مفيش مكان في قلبي ليها خالص لا غلطان لا مش غلطانه ما هقول لحضرتك حاجه يعني هي غلطانة
هقول لحضرتك حاجه سيدنا عمر بن الخطاب لو لما واحد راح له واشتكى له من من ان ابنه عقه ما يعني قال له انت انت عقيته ثلاث مرات وهو عقك مره واحده وليكن بس ده مش دافع ان هو ما يحبوش لا انا هقول لحضرتك حاجه يعني اصل الحب ده دي حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى انا لا املك سبحان فيها الله شيء العظيم لا املك فيها شيء إيه، انما انا بحاول استرضيها بس هي مش قابله مني اي معامله خالص انا انا والله العظيم انا بعملها عشان حاجتين ان ربنا سبحانه وتعالى ما يعاقبنيش فيها شوف يا بنتي صلي على رسول عزته السلام صلى الله عليه عليه وسلم الصلاه والسلام امك دي بشر وامراه زيك آه، يعني اللي هي عملته بعد وفاه والدك آه، ببشريتها بفطرتها ب- يعني حاجه طبيعيه آه، امراه محتاجه راجل آه، يعني الكلام ده مش كفر بس هي اللي هتعمله انها خدت طريق غلط اللي هو طريق المعصيه هو ده يزعلنا منها يزعلنا مش يخلينا نكرهها سبحان الله العظيم ده يخلينا نزعل عليها نزعل ليها مش نزعل منها مش نقطعها وطول ما الانسان بيعامل بجفاء طول ما تبقى النصيحه مش مقبوله طول ما تبقى النصيحه مردوده انا بوصي دايما الابناء بالاباء ليه لان لو انت طول ما انت خاضع لابوك وامك طول ما هم بيحسنوا اليك ويسمعوا منك ويحبوا رضاك طول ما انت بتتعالى عليهم وعامل يعني اه اه ما تزعلش مني الكلام مش ليك الكلام عام ها ان واحده عامله فيها انت العفيفه الشريفه اه الطاهره وان امك دي الفجره الفاسقه اللي هي بت بتتخطى الحدود قد تكون يعني انا عايز حد يعمل بحث من الاطباء النفسيين او الاطباء العاديين او حد عن سبب النساء بعد الخمسين ايه اللي بيجرى لهم يعني لان دي يبدو انها بقت ظاهره ال ال يمكن الواقع يمكن الوضع الطبيعي ال ال الوضع المعيشي اللي حاصل في الدنيا يمكن فجور الشباب وتسلطهم وتحرشهم ويمكن سهولة الاتصالات التليفونات والتلفزيونات والكلام ده احتمال كل دي عوامل يعني بتخلي الوقت الفتنة طاغية والثبات ضعيف يعني فانا بقول لك انت ارفقي بامك حبيها وطبطبي عليها وتوددي اليها حتى لو لم تقبل افضلي كده لحد ما تموتي وتموت تتوددي اليها وتتقربي اليها وتحسني اليها وتعتذري اليها وتساعديها انها تعدي المرحله دي وربنا يهديكي وربنا يهديكي ويهديها اللي بعده ها السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طب يا شيخ محمد انا عايزه اشتكي لك في علاقه ما بيني وما بين جوزي نعم إيه، ان هو بيشك فيا اه ليه بص حضرتك يعني مثلا تليفون البيت يرن إيه، يفتكر اني تبعي
ما ترديش على التليفونات لا بيرن هو في البيت معايا ما ترديش ما انا لا اصل هو ما بيتصلش إيه، بتبقى رنه وقافله
يعني إيه- هو اصل شوف هقول لحضرتك الش- الشك ي- ين- يزرع في قلب الزوج بسبب تصرفات اه بسبب كلمات بسبب لمحات يعني التليفون رن لكن انت بصيتي للتليفون كده وهو بيرن ورحت ماشيه ناحيه المطبخ اه يبقى ده سيم بينها وبين حاجه لا ممكن حضرتك ابقى انت قاعده مثلاً- ممكن تبقى تصرفاتك دي تلقائيه وطبيعيه ومش قصدك بس هي تزرع في قلبه شك فعايزين نشيل الشك ده نشيل الشك ده ازاي ان انت م- يعني تبقي طبيعيه تبقي طبيعيه خالص وما تتكلميش في الموضوع ده لان برضو المراه لو حطت في دماغها ان الزوج بيشك فيها هتبدا تعمل تصرفات عشان تنفي الشك ممكن التصرفات دي تزود الشك فعايزك تبقي طبيعيه خالص معاه ودماغ زوجك وقلبه في ايد ربنا فكل ما تصلحي علاقتك مع ربنا كل ربنا ما يصلح زوجك ويهديه بالنسبه لك لازم نعتقد وده مبدا للرجال وللنساء ان قلب زوجتك و- و- وراسها في ايد ربنا كل ما تصلح علاقتك مع ربنا كل ما يصلح لك زوجتك وقلب زوجك و- وراسه في ايد ربنا في ايد ربنا فكل ما تقربي من ربنا اكتر كل ما ربنا يلين لك زوجك اكتر اتصال نعم السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك الله يسلمك شيخنا كيف حالك حبيبي هلا هلا كيف الحال الله يبارك فيك والله اشتغل لك والله يا شيخ هلا والله الله يبارك فيك كيف اشتغل الحال؟
تقبيل اياديك الطايرة والله يا شيخ الله يسلمك يرضى عنك الله يبارك فيك ابو جمال معك عبد القادر من عمان كيف حال ابو جمال كيف الله حالك الله يكرمك يبارك فيك يا وكيف رب.
حال يبارك الناس والله يا العمانيين اهل السنة الطيبين شيخ. والله الحمد لله العم... آه، عمان الاردن مش من عمان الاردن ما شاء الله ده احنا قريب بقى كده الله يبارك فيك اهلا يا رب بك ابو جمال ازيك انا ناسي كيف حال ابو جمال الله يبارك فيك الحمد لله كيف حال عبد بشارك والله.
القادر والله الحمد لله في شو اليك والله يا شيخ الله يبارك فيك ربنا يا رب.
يهديك يا عبد القادر والله يا شيخ عم عم بحاول احكي مع حضرتك اني مدة بصراحه بس يبدو التليفون متغير أيوة، الله ضايع.
يخليك بس أنت عارف إحنا ما بنصورش على على التليفون.
التليفون على التليفون الله يبارك فيك يا رب كيف حال عبد القادر الحمد لله في شوق اليك والله الله يا شيخ.
يرضى عنا سلمني على الدكتور احمد هليل وعلى ال- اخواننا كلهم هنا.
الله يبارك فيك ان شاء الله يوصل الله يبارك فيك يا ابشر ان شيخ.
شاء الله اتصل عليك ان شاء الله بارك الله فيك والله يا شيخ جزاك الله خير ابو جمال نعم السلام عليكم نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه ألو؟
الله الو السلام عليكم السلام عليكم وبركاته ازيك يا شيخ محمد ازيك يا اخي انا بحبك قوي يا شيخ محمد وانا كمان بحبك آه، بالله.
آه، شيخ محمد اولا بس كنت عايز حضرتك تدعي ل- لامي بالشفاء وتدعي لي بالذريه الصالحه يا رب اشفيها شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف امه واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف امه وامي ومرضانا ومرضى المسلمين الله وام مدني ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك ربنا يشفي امك ويشفي مرضى المسلمين ويرزقك الذريه الصالحه اللهم اجبر خاطر كل من يحب الذريه الصالحه ولم يرزق اللهم ارزقهم اللهم اجعل هذا الصباح بركة عليهم وارزقهم ذرية صالحة اللهم وزوج بنات المسلمين المسلمين اللهم زوج المسلمات من شباب صالحين يكونون عونا لهن على امر دينهن ودنياهن يا رب العالمين اللهم وسع ارزاق المسلمين اللهم فرج كربات المسلمين اللهم يا حي يا قيوم في هذا الصباح اجعله فتحا مبينا اقض الدين عن المدينين فرج هم المهمومين اللهم فك أسر المأسورين اللهم أطلق سراح المأسورين اللهم عاف المبتلين من المسلمين اللهم استجب دعاء المسلمين يا حي يا قيوم آمين نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله آه، ازيك يا شيخ محمد الحمد لله جزاك الله عنا خيرا آمين آه، انا ام شهاب بكلم حضرتك من المدينه المنوره من بيت الهجره ما شاء الله لا قوة إلا بالله آه، وكنت احب يعني ان زوجي يقابلك عند باب العمره في آه، في كافك هذا العام أي نعم قدر الله آه، لكن لم يقدر الله آه، دلوقتي يا شيخ محمد معلش انا لينا استفسار بس صغير عند حضرتك احنا ان شاء الله يعني هنغادر المدينه لسبب ما يعني نعم فكان هنغادر ان شاء الله بعد نهايه الحج ف يعني زوجي حج وكده العام اللي فات دون وصراحه انا لم مش عايزه اغادر المدينه غير لما احج يعني أيوه ف يعني هل يشرع ان احنا نحج بطريقه غير شرعيه؟
أنا مش فاهم يعني إيه بطريقة غير شرعية بس يعني مش بس مثلا مش الح- هن الحج مش هنقدم يجب على الإنسان الحج آه، ما استطاع إلى ذلك سبيل يعني أي سبيل تقدروا بيه إنكم تحجوا حجوا وربنا يتقبل منا ومنكم جزاك الله خير نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم قطع يا مدني الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا الشيخ بقول لك فضيله الشيخ أهلا بيك الشيخ انا بكلمك من جاي جاي جاي مخصوص مصر عشان اقابلك جاي انا بكلمك من العريش نعم الو يا حضرتك الشيخ أيوة نعم مع حضرتك حضرتك انا عايز ادعو ان حضرتك انا وقعت في ازمه كبيره جدا جدا جدا عايز إيه؟
محدش صلحها مني الا انت حضرتك حضرتك انا ظلمت ظلم ظلم رهيب من اهلي آه ظلم رهيب من اهلي انا توجه لك من والدي ومن حمايا دعوا عليا جامد جامد جامد حضرتك ابويا بهدلني جامد وقول لي بيقول لي انت مريض نفسيا وداني مستشفى وداني مستشفى العزايم يا دكتور غياث ومحدش مصدقني في كل اللي بحس بيه ومشعره بقوله حضرتك طب ما عايز- تتكلمش يا ابني نعم ما تتكلمش مش سامع ما تتكلمش ما تتكلمش يعني انت دلوقتي اللي انت بتحس بيه وتقوله فبيقولوا عليك مجنون او مريض نفسيا ما تمام.
تتكلمش اسكت
ايوه حضرتك معايا اسمعني انا انت سامعني حضرتك انا كلمت ابن حضرتك علاء عشان انت أقابلك.
سامعني اه
انا بقول لك دلوقتي اللي انت بتحس بيه وتقوله فبيقولوا عليك مريض نفسيا فاسكت ما تتكلمش يعني انا نصيحتي ليك ما تعملش مشاكل اسكت انت عايز تتكلم ليه وقاعد تقول اللي انت بتحس بيه والرؤى اللي انت بتشوفها والتوجهات اللي انت عايزها اسكت اسكت انت عامل مشاكل ليه اسكت لو انت سكت اتحلت مشاكلك نعم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله آه، فضيلة الشيخ ازي حضرتك اهلا بحضرتك اهلا اهلا الله يبارك فيك انا سعيد جدا اول مرة اتكلم مع حضرتك والله وكان نفسي اتكلم مع حضرتك من ده زمان شرف ولكن لينا.
الظروف ما سمحتش شرف لينا ربنا يخليك يا رب آه، فضيلة الشيخ لو تكرمت آه، كان آه، يعني انا يعني بعد ما ربنا انعم عليا والحمد لله وفتح عليه باب الرزق آه، برضه ربنا سبحانه وتعالى بكلامي بشيء كده نعم آه عندي زوجتي كانت كويسه جدا وبعدين آه، ربنا سبحانه وتعالى رزقها بمرض من ست سنوات ولكن مع اسمها مش علاج لغايه دلوقتي. ف ف... ف يعني في بعض الاحيان بكون جاي من بره متضايق وكده فكتير جدا ببقى زعق لها و... وصوتي بيعلى عليها يعني من ضغط الشغل كده يعني. فبرجع تاني بزعل يمكن ما خدتش بالي آه، المرض اللي عندها ايه والله يعني جالها تعب كده فجأة في رجليها الشمال بنعالجها من فترة ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما أذنش بالشفاء يعني.
طيب انا عايز اقول لك يعني ان يعني زي ما انت قلت كده ان البلاء ده جالك بعد ال- بعد سعه الرزق فهي هي الدنيا كده ما بتديش كل حاجه فيعني لعلك ما شكرتش مساله الرزق دي كما ينبغي عشان كده جالك البلاء ده ولعلك انت لما جه البلاء ما استقبلتش البلاء ب... ب... باستقبال حسن انك انت بالصبر والرضا والصدقه يا جماعه احنا بنفتقد حكمه التعامل مع البلاء يعني لما الانسان يبتلى ربنا بيحب من العبد اولا ان هو ما يظهرش ضجره ولا ألمه ولا حزنه ولا آه، إظهار كربه أنا بقول مشكلة الناس النهاردة إن هو بيتفنن في توصيف البلاء أصلا أنا حاسس بصداع كأن شوك بيزرع في نافوخي وفي حاجة ماشية في دماغي ونملاية بتقرصني في عيني الشمال واللي مش عارف ايه بيخرج من ودني اسكت اسكت بطل توصف البلاء وتفصص في البلاء وتقعد تتكلم عن البلاء ربنا ما بيحبش كده من عبده ربنا بيحب من عبده انه اذا ابتلي يتضرع فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فالمفروض الانسان لما يجيله البلاء يستقبله بصدر رحب لعلمك أن هذا البلاء من الله والله لم يبتلك يريد أن يهلكك وإنما هذا البلاء نعمة في حقك اثنين استقبال البلاء مش اللجوء للأسباب في مذهبنا في مذهب الحنابلة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول إيه إنه لا يجوز التداوي قبل ثلاثة أيام إن المفروض الإنسان يصطبر ثلاثة أيام ويجرب الرقية ويجرب العسل ويجرب زمزم ويجرب الدعاء ويجرب الصدقه ان الانسان داووا مرضاكم بالصدقه ده حديث صحيح داووا مرضاكم بالصدقه صدقه السر تطفئ غضب الرب يبقى اول حاجه اقول يا رب وبعدين ابدا ادور على العلاج اشوف الدكاتره واشوف ال- الاشعاعات واشوف ال- التحاليل واشوف العمليات كل ده يجي مرحله عشره مش اول ما دماغه صدع اجري على الدكتور يعني نريد ان نعود بيوت المسلمين هذا رجاء ان مش اول حاجه الولد سخن شويه اجري على الدكتور مش عارف جاله مغص اجري على الدكتور عايز الدكاتره طغيان الدكاتره اللي احنا عايزين ننصحهم بالرفق والرحمه بالمسلمين بسبب لهف المسلمين على الاطباء هذا اللهف الحاصل هو اللي افسد الاطباء استغلال حاجه الناس فلذلك يجب ان احنا نبدا الاول بالاستقبال بالصبر والرضا اثنين نبدا بالتداوي بالقران نقرا الفاتحه الدعاء الصدقه الاطباء اخر شيء واعتقاد ان الاطباء والادويه والعلاجات كل دي اسباب قد لا تؤدي المطلوب منها الا اذا اذن الله فلذلك أما انا بنصحك انك انت شوف بقى فلوسك فيها حاجة حرام ابتليت بسببها راجع من نفسك اتنين زكاتك خارجة صح اظبطها تلاتة صدقاتك ماشية صح ولا كلها مجاملات في مجرد رشاوي و... و... أربعة علاقتك مع زوجتك صح في ذنوب كبائر مصر عليها أنت ولا زوجتك شوف أحوالك إيه وظبط أحوالك وربنا يرفع البلاء إن شاء الله نعم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله صباح الخير شيخ محمد هلا هلا كيف حالك يا شيخ كيف حالك يا أخي معك عبد الله الراشد من السعوديه أهلا وسهلا تشرفنا حيا الله شيخ مرحبا بك اذا سمحت شيخ آه، سؤال اتفضل حول قضيه قراءه القران يا شيخ اتفضل يا أخي احسن الله اليك آه، اللي هو اللي شيخ الافضل برايكم يا شيخ هل الافضل للانسان انه اذا كان حافظ القران انه يقرا من آه، من حفظه او يقرا من الكتاب هذا امر يا شيخ نعم الامر الاخر شيخ انتم ذكرتم قبل قليل واسمح لي على هذا الراي يا شيخ اتفضل يا أخي آه، انكم حينما اتصل ذلك الرجل الذي يسال عن العاده السريه نعم قلتم انها كالزنا نعم
وشيخ واسمح لي ان اخالفكم في هذا الراي لاني سبق اني بحثت المساله اسمح لك ورايت ان تجويز القول بالجواز منقول عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد والحسن وابن حزم وهؤلاء قالوا بجوازها مع الكراهيه وان كان وان كنا نرى غير ذلك لكنه انا اعتقد بان القول بانها مشابهه للزنا هذا قول ينقصه الدليل يا فضيله الشيخ نعم جزاك الله خير ال ال ال أما نقلك عن الصحابة فهذا لا أعرفه وإنما ال يعني أول من نعرفه في من أجاز مع الكراهة وابن حزم اما قبل ما قبله اللي انت قلت ان الصحابه القضيه مع مشهوره في كتب الفقه بجلد عميره وال... وزي ما بقول كده الفضل الله عز وجل باحث المساله انا ول- ولي فيها كتاب فالقضيه فيها انا قلت ان هو شبيه بالزنا ما قلتش انه زنا ف- فالقضيه في ان هم قالوا جلد ح- جلد عميره سموها ناكح اليد ناكح اليد والايه انت تعرفها جيدا وتحفظها طالما انك باحث المساله والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الآية فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون العادون المعتدون فوراء الزوجة اعتداء اعتداء وتعدي للحدود والدليل الدليل واضح هذا هو دليلي من القرآن انت قلت لا يقوم عليه دليل هذا هو الدليل جزاك الله خير نعم السلام عليكم وايضا انا بقول لسعاده الصدر انا قابل خلافك وعندي استعداد للمناقشه اكثر من ذلك لولا ان هم الله يكرمهم آه، بيتصرفوا من دماغهم اتفضل السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا اخويا اني احبك في الله يا شيخ وانا احبك في الله جزاك الله خير.
واخيرا حصلت الفرصه اني اكلمك يا شيخ الحمد لله آه بس آه دكتور آه شيخ انا عندي موضوع كذا يا ريت يعني آه يكون صدرك رحب مستعد ايوه انا ان شاء الله زواجي بعد شهر ايه زواجي ان شاء الله بعد شهر حتزوج زواجك بعد شهر ان شاء الله ان شاء الله لكن انا كنت مبتلى مثل ما سمعت العاده السيئه نعم ايوه ف انا ما قدرت ابطلها الان باقي شهر على الزواج فزوجتي كمان يعني ان شاء الله حتكون مستقيمه ومن ح- حفظت القران وانا يعني عندي توجه للخير يعني ان شاء الله يعني بحاول اصلح صلاتي بحضر آه، آه، محاضرات وكذا ما ادري ايش نصيحتك يا شيخ هي الان مؤثر علي نفسيا والله ايوه هنقول بقى لاخونا بتاع الصلاه الاولاني وعايزين نسك الباب ده محدش يتكلم في الموضوع ده تاني طيب انتوا- الناس ما بتصدق بقى تفتح الموضوع ده ولا ايه فانا عايز اقول ايه جزاك الله خير إيه، انا مط- مطلوب منك عشان انت فاضلك اسبوع على الزواج انك تصدق في التوبه تقرب من ربنا وتزود الطاعات شويه عشان يحبك زود النوافل فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها فانت محتاج ربنا يحبك عشان يوفقك في الزواج في الزواج ده إيه، وعشان إيه، يعني يتوب عليك من اللي فات ولا يعاقبك على ما مر فيجب عليك انك انت تقبل على الله وترجع اليه وتزود النوافل شويه وباذن الله انا املي في ربنا ان هيكرمك باذن الله تعالى و- ويرضيك ويطيب خاطرك وما يخذلكش ان شاء الله باذن الله تعالى. نعم السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ اهلا اهلا الحمد لله بقول لحضرتك ايه نعم.
انا انا اخويا آه، يعني بيعامل والدي وحش ووالدتي وحش وبيشرب وكده وما بيصليش وبينام على طول السماعات بتاعه التليفون دي في ودنه واغاني ومش عارفين نعمل معاه ايه
نعمل نعمل معاه ايه؟ ندعي له ربنا يهديه ويتوب عليه.
والله بنتكلمه ويتسنك علينا يا شيخ و- ويشتمنا كان قبل ما يتجوز كان بيصلي
آه، يعني هو طبعا لازم اول حاجه يرجع للصلاه واحنا نحاول نكلم زوجته ونقربها لربنا سبحانه وتعالى شويه بحيث ان هي زوجته لا صاحبه تاثير عليه.
هي زوجته ف- حضرتك آه، يعني هي تحس ان فيها حاجه في دماغها شويه يعني مش مش طبيعيه برضو احنا ما, ما نحطش في دماغنا دايما اقول لما نيجي نعالج مشكله يا جماعه حطوا ده اصل عندكم في بيوتكم جميعا لما نعالج لما نيجي نعالج مشكله ما نحطش قرارات سابقه او تقييمات سابقه او تصورات سابقه على حل مشكله عايزين نحل المشكله بالتجرد يعني ما نحطش في دماغنا اه دي دماغها شويه مش مظبوطه فعشان كده مش هنجيب نتيجه معاها لا لا انفي دي ونعاملها على انها انسانه طبيعيه ونقرب منها ونقربها من ربنا وهي تاخد بايده اضافه الى ان احنا نقرب منه برضه ونعامله بالرفق واللين ابوه اخوه الصحبه آه، آه، اذا كنت انت متزوجه زوجك ال- يعني آه، نعمل ح- حواليه شله آه، صالحه تاخد بايده ربنا سبحانه وتعالى نعم السلام عليكم عليكم السلام انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال الو نعم مع حضرتك آه، انا مامتي توفت 27 رمضان اللي فات دوت الله يرحمها يا رب ويرحم ابويا وهي كانت عندها جلطه في المخ وكان قبلها بتغسل كده يعني ثلاث مرات في الاسبوع الله يرحمها ويرحم ابويا وما كانتش تقدر ان هي ويرحم تصلي موتانا وموتى المسلمين امين يا رب وهي ما كانتش تقدر تصلي نعم.
فهل كده عقابها عند ربنا هيكون موجود ولا يشفع لها مرضها ولا انا كنت عايز أسأل ما حضرتك كانتش يعني بتصلي ايه؟
ما كانتش بتصلي اه ما كانتش بتقدر لان هي كانت تقريبا بنشيلها بنوديها تغسل كده ثلاث ايام في الاسبوع وبنرجعها تاني
طيب هو ليه ما خلتوهاش تصلي يعني انت دلوقتي بتشيلها توديها تغسل كلى زي ما بتشيلها تغسل كلى شيليها تصلي طب هو اللي بيموت في هي دي رمضان الغلطه بقى يعني احنا دلوقتي ما نقدرش نعمل لها حاجه غير ان احنا يعني ندعي لها ربنا يرحمها رحمه واسعه ويرحم كل ميت مسلم م- نتصدق عنها نعمل لها صدقه جاريه حاولوا تعمل لها صدقه في مسجد يعني شوفي اي مسجد بيتبني في اي حته وتصدقي بشكارتين اسمنت بطن حديد ب- مش عارف اي حاجه آه، في بناء المسجد عشان كل اللي يصلي يروح لها ثواب الصلاه لعل ثواب الصلاه اللي هيروح لها ده يعوضها عن الصلوات اللي فاتتها لكن انا دلوقتي بنصح كل اهل مريض ما تسيبوش يترك الصلاه دي اخطر فتره في حياته المريض يصلي حتى لو هو مش دريان بيقول ايه على قد ما نقدر ساعات فوقانه نوضيه ما بيقدرش يتوض نيممه يتيمم يصلي يصلي اي صلاه يستطيعها يصليها ما تخليش يموت وهو ما بيصليش نعم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا مرحبا بيك يا عم الشيخ اهلا بيك ازي حضرتك الله يسلمك والله انا من زمان نفسي اسمع صوت حضرتك جدا جدا يعني تحت امرك الله يخليك ما يمر عليك عاد ان شاء الله يا رب آه، حضرتك والله انا من فتره كده كنت صغير كنت عندي 20 سنه للاسف وقعت في في مشكله مع بنتي يعني اتحبيت بنت وحصل بيني وبينها يعني آه. خروج و- و- وطبعا شيء محرم بس اللي حصل بيني وبينها ده يعني نعم ان انا خرجت معاها وكنا بنتمشى وكده نعم فحصل منها مواقف آه، تساهل في في نفسها و- وحصل منها حركه ليا انا خلتني شكيت فيها
نعم فاضطريت ابعد عنها بعدت عنها من يوم ما بدات ابعد عنها وانا ما اناش طبيعي انا كنت بلعب حديد ورافع اثقال كان كان جسمي كويس ووزني كان كويس جدا آه للاسف آه، بعد كده آه، اتصبت ب- ب- بمعدتي بان انا كنت كل ما اكلمها في التليفون حتى او اشوف الشارع ارجع وبعد كده اتطور الموضوع لانه بقى القولون جات لي فيه قرحه في المعده والقولون فبقى الموضوع بقى كان بقى ترجيع واسهال مستمر فالناس قالوا ده معمول لك عمل ك- حاجات من من اللي حضرتك تسمع عنها دي رحنا طردنا كذا باب قالوا انت ممسوس مس آه، عشق وحاجات من دي فانا ما خدتش فيها بالي اعتبار لان هو كان كل ما كان بيقرا عليا قران وبيقول لي ان انا بتحول او بتغير انا دريان بكل حاجه رحت كشفت آه، في في مجال الطب قال انت عندك قرحه في المعده وقرحه في القولون ودوت من الزعل والتوتر العصبي اللي انت كنت بتتوتره دلوقتي في مشكله كبيره بالنسبه لي كل لما باجي اتقدم للزواج من اي بنت وانا بنزل مصر اجازه كل سنتين الاجازه اللي فاتت ديت كلها اتقدم للزواج من اي بنت اذا ما كنت اذا ما كنتش شاكك فيها حتى لو اخلاقها كويسه لازم اسالها انت كنت تعرفي حد قبلي ولا كنت تعرفي حد قبلي ده وسواس فظيع جدا مع البنات ولا جواز راضيه تجيلي كل ما اسمع منها مثلا تقول لي انا كنت معجبه بواحد بس تقول لي معجبه او, أو م- اتوتر واعصابي تبوظ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم احنا عرفنا سؤالك خلاص بقى دلوقتي فعايز اقول لك حاجه صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه، نمره واحد سيبك من موضوع اللي بيقروا عليك وموضوع الاطباء وقرحه المعده والقولون كل ده كلام فارغ انا عايزك تكره البنت الاولانيه دي في الله مش عايزك تكرهها انا عايزك تنسى الموضوع تماما وتسقط الكام سنه من حياتك اللي فاتوا تماما انت ما كنتش تعرف بنت ولا كنت تعرف اي حاجه انسى الموضوع واقبل على الله عز وجل اغسل بقى حياتك عايز حياتك يحصل فيها بص بص كده نقله يعني ايه عارف ازاي يعني يحصل كده نقله تتنقل نقله نقله حقيقيه نقله انك انت آه، بقيت من اهل الدين تحب القرآن وتقرأ وتحفظ وتسمع تحب آه، ابدأ اخطب جمعة اه اه, آه ما ما تضحكش اه اخطب جمعة اه ابدأ كده اتعلم واخطب جمعة عايز نقلة حقيقية في حياتك تغيير نمطي وبعدين توكل على الله وروح اتزوج بنت فيها شرطين اتنين بنت ناس محترمين وعلى دين منتقبه يبقى بنت ناس محترمين بيت محترم وفي نفس الوقت على دين وتزوج ما تسالهاش عن الماضي احنا لينا من النهارده احنا ولاد النهارده انت تابت وغ... و... و... و... وانابت بقى اذا كان ليها ماضي ما انت لك ماضي خلاص يعني احنا ولاد النهارده من النهارده تبقى كويسه اتجوزها وتوكل على الله نعم اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك لنا ربنا في حضرتك اهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أنا عندي مشكلة كبيرة جدا محدش عارف يحلها معايا مش كبيره ولا حاجه ان شاء الله اتفضلي إن شاء الله آه والدي آه أخويا الكبير عنده بنت آه كان عرضها عليا إن ابني يتجوزها البنت رفضت وابني رفض والد... أخويا سلط والدتي عليا بقت كرهاني بقت واقفه قصادي وقف اخواتي الأ- اللي اصغر مني قدامي خلى اخويا اللي اصغر مني بثمان سنين مد ايده عليا وضربني وضرب جوزي جوزي بني شقه في بيت والدي ضربه وبهدله طب ادوني فلوسي امشي ابني شقه ب- اخد شقه بره آه لا مالكش عندنا حاجه تقعد كده مذلول ما حدش من عيالي يقدر يطلع على السلم حتى يدب يكح ده ممنوع انزل والدتي مره واثنين وثلاثه خمس مرات والله يا فضيله الشيخ بوست ايدها بوست رجلها لا اصفحي عني انا يعني خايفه هي ست كبيره أه، والله ببكي اني نفسي اشوفها قلبها قاسي عليا قوي قوي اخويا مقاسي اي بطريقه صعب جدا برضه مش عايزين نجيب العله كلها على اخوكي احنا حضرتك بس الامر يحتاج الى صبر والى حكمه في التعامل مع الام والاخ يعني اولا آه، يعني ح- نمره واحد صلحي علاقتك مع ربنا شويه قران زياده شويه صلاه زياده شويه دعاء بالليل شويه زياده الدموع اللي انت بتبكيها دي بلاش تبكيها على حالك ابكيها لله شفت ازاي يعني بلا- بلاش الواحد يقعد يبكي على حاله ويبكي من امه ويبكي من اخته ويبكي من اصحابه لا يبكي لله على حاله مع الله ما يبقاش على البكاء على حاله يبقى البكاء لله ببكي لربنا عشان يصلح لي الحال ده دي نمره واحد نمره اتنين ابدأي صلحي علاقتك مع اخوكي ببساطه آه، بان احنا دايما اقول التعامل يا جماعه برضه حطوها اصل من اصول التعامل دي احنا قلنا الاصل الاولاني من اصول التعامل ان احنا ما نتعاملش بنفسيه مسبقه ما نضعش قرارات مسبقه او تصورات مسبقه نتعامل بتجرد نمره اتنين اقول ان احنا نتعامل بنفسيه النسيان ان المرحله اللي عدت الجفاء اللي حصل ننساه ونتعامل على ان كان مفيش حاجه حصلت لما نتعامل كان مفيش حاجه حصلت يعني ما بجيش اعمل اخويا واقول له ايه معلش يا ابني معلش يا اخويا ده هو الواد اللي رفض طب ما انت فكرتيه هي هنقعد نناقش المشكله من جديد ننسى بقى الواد وننسى البنت وننسى قضيه الزواج وننسى ان امك زعلانه وقابل اخويا ازيك يا اخويا وعامل ايه وربنا يكرمك ويخليك لينا والواحده ملهاش الا اخوها مهما يكن و- وخلاص مره واثنين وثلاثه لما تقابليه بال... بالهدوء ده وبالحفاوه دي وبالتلطف ده يبقى الامر في النهايه هيتنسي ه- هنغطي عليه هننساه واذا صحت علاقتك مع اخوكي هتصح علاقتك مع امك نعم السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير يا شيخنا اهلا بحضرتك والله أنا عندي سؤالين اتفضلي حضرتك أنا بصلي كامل الليل الحمد لله الحمد لله وبصلي الفجر حاضر الحمد لله بس أنت حضرتك سمعتك في مرة قلت لازم تقف فأنا عندي مرض في رجلي أنا ما بقدرش أقف فبصلي وأنا قاعدة وساعات ببقى فاردة رجلي ومغطياهم هل دي عليها ما وباء؟
يجراش حاجه لا انا بقول لازم يقف اللي يقدر يقف آه يعني انت ما بتقدريش تقفي تروحي الحمام قفلت اه اه اه طيب آه، آه، يعني انت ما بتقدريش تقفي خالص تروحي الحمام ما بتقدريش تقفي خالص تروحي تفتحي الباب انا بقول اللي يقدر يقف يقف لحد ما يتعب ويقعد يعني اقفي في تكبيره الاحرام الله اكبر واقري الفاتحه تعبتي اقعدي بس ما تبقيش تبداي الصلاه ابتداء وانت قاعده ادام تقدري تقفي للحظه اقفيها لان من شروط صحه الصلاه القيام مع القدره يعني لازم تبقي واقفه اذا كنت تقدري ما تقدريش خلاص تقبل صلاتك وانت قاعده ان شاء الله وما عليكيش اي حرج ان شاء الله نعم سلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم اتفضلي ازيك يا شيخ محمد اهلا بحضرتك ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويزيدك علم ان شاء الله وينفعنا بعلمك امين امين يا حي يا قيوم آه الله يكرمك يا شيخ انا يعني كنت اول ما تزوجت وكده ربنا اكرمني وحملت بس انا حملي ما تمش يعني جيت السابع والجنين مات وبعدين من وقتها وانا يعني بحاول ارضى وانا والله اول ما سمعت الخبر يعني قلت يا رب خلفني فيها يا رب بس انا مشكلتي دي مش قادره يعني انت بتجيلي زعلانة؟
الحياة بعد كده انا بقى تعبانه جدا مش قادره زعلانه ليه؟
اصل انا مشكلتي بعدها يا شيخ ربنا رزقني بجلطه في رجليا منعتني من الحمل كمان
طب انت زعلانه ليه؟
نفسي ارضى نفسي ابقى كده من جوايا راضي يعني بحاول اقنع نفسي ان ده امر ربنا وان طب- ربنا هيعوض عليا بس مش عارفه مالي من غير ما تبكي بس ن- خلينا نتفاهم بالراحه انت زعلانه ليه؟ انت زعلانه عشان مفيش حمل اه نفسي ربنا يرضاني بذريه عشان اوهبها له والله ما تقوليش ما تقوليش كده يعني انت دلوقتي زعلانه عشان مفيش حمل ايوه طب انت ما تعرفيش الخير فين؟
انا عارفه والله وبقعد اقول انت كده ما- لنفسي لا، انت ما والله.
تعرفيش المصلحه فين؟ يعني انت دلوقتي اه، اه، المستقبل ده ما نعرفوش ما نعرفش ب- هيحصل ايه فلذلك يمكن عدم وجود ذريه ليكي هو ده مصلحتك هو ده الخير ليكي انت ما تنفعيش الا كده يعني إ- انت حياتك ما تستقمش الا من غير عيال لو دخل عيال في حياتك هتفسد حياتك قد يكون الامر كذلك انت ما تضمنيش ول- ولذلك يعني لازم الانسان يبقى واثق في ربنا عايزين بناء الثقه بيننا وبين ربنا فلما ابقى واثق فيه ابقى واثق ان هو مش هيختار لي الا الخير والله يعلم وانتم لا تعلمون فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون فانت ما تعرفيش الخير فين انت بتبكي ليه ومتاثره ليه وزعلانه ليه لا يا بنتي ما تزعليش بالعكس انا عايزك تبقي فرحانه بربنا عارفه لو الانسان يقدر يحمل تقدر تحمل وهي رافضه ده ده موضوع تاني غير ان ربنا منعها من ده ربنا ما اداهاش ده كون ان ربنا ما اداكيش يبقى هو ده اختيار ربنا ليكي وبعدين انت لسه بنت صغيره يبدو والله اعلم يعني فاصبري مين قال انك انت مش هتعطي اولاد اصبري ورزقك ياتيكي في الوقت الذي يرضيكي بس شرط انك تبقى راضي بتقولي بحاول ارضى ومش قادره اللي يساعدك على انك ترضي انك ترضي بيه رب مقسم للارزاق ان مش م- مش الو- الولاد دول عند حد وادى الناس وما اداكيش لا ده ربنا العليم بيكي ارحم بيكي من نفسك وارحم بيكي من امك واهلا بيكي من نفسك واهلا بيكي من الدنيا كلها فلذلك لما اداكيش سبحانه وتعالى هو سبحانه يعلم ان ده الخير ليكي ان ده الافضل ليكي ان ده احسن احوالك انك تبقي كده فلذلك ارضي وحب ربنا وقربي منه وانسي موضوع الحمل والانجاب ده خالص لحد ما ربنا يجيبه لك في الوقت اللي يرضاه فيرضيك الو السلام عليكم الو نعم السلام ألو.
عليكم الو الو السلام عليكم عليكم السلام الو الو السلام عليكم معاك يا كمال من السودان مرحبا اهلا اهلا عندي والدي
ايوه يا ابن النيل والدي والدي بقول له تعالى الصلاه وبقول له صلي ب- ب- بزعل مني
ولا ما تقول له صلي ايه بزعل مني يزعل منك.
وشاكني. ايوه شاكني.
ما تقولوش صلي وانما جهز له الوضوء ووضيه وقف ورا منه قول له يلا صلي بيه يا امام بقى أه، بلاش تقول له صلي بالامر بالتلطف يلا يا ابني انا عايز أروح اخدك اشتري لك ساعه اه جميله الساعه دي عايز اخدك اشتري لك ساعه ف أه، وخده وح- ونعدي على المسجد بس الاول قبل ما نروح وخليه يصلي اتصرف اتصرف معاه باللين نعم السلام عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا ازي حضرتك يا شيخ اهلا بيك آه، لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك على آه، خالتي آه، دلوقتي انفصلت عن زوجها و لان هي تعبانه منه قوي هو حالته هو مثلا معاها هو بيحبها وكل حاجه بس عنده حاجتين ان هو بيشك كتير قوي كتير جدا آه، الحاجه التانية آه، ان هو بيضربها يعني وقاسي عليها وبيختلط حاجات ويعني في شيء من اللي هو معذبها شويه
احنا مش عايزين ناخد برضو القرارات المسبقة اللي انت بتقول عليها دي لانك انت سمعت من طرف واحد يمكن لو سمعت منه هتغير رايك فلذلك آه، بقول لخالتك وبقول لكل امراه اوعي تتطلقي اوعي تتطلقي فاهمه ولا لا سمعاني ولا لا اوعي تفكري مره واحده في حياتك انك تنفصل عن زوجك في جميع الاحوال وجودك في بيت زوجك لو زوجك ده نار افضل احوالك انا بقول لك اهو وخديها من اب ليكي خايف عليكي إيه، عنده خبره وتجارب في الحياه من كتر ما سمع وشاف فانت خليكي في بيت زوجك ملكه بيتك زوجك ده لو بيعمل لك مشاكل او بيروح 8 ساعات ولا 10 ساعات شغل عايشه في بيتك بينام كمان خمس ست تمن ساعات يبقى كده تلتين اليوم مرتاحه منه وبتعاني 8 ساعات بدل ما تفضلي تعاني ال 24 ساعه فهمت ازاي فلذلك اوعي تتطلقي يا خالته ارجعي بيتك واستحملي زوجك وما تعمليش الحاجات اللي بتشككه ما انا مش عايز يبقى عندك تليفون محمول ولا بتردي مطلقا على تليفون البيت ولا تبصي من الشباك ولا تتزوقي وانت خارجه ولا ريحي ريحي نفسيا وعيشي حياتك يا بنتي بل... لان الطلاق ده مصيبه بجميع ال... الاحوال في جميع الاحوال فلذلك ارجعي بيتك واقعدي استحملي زوجك وما تسمعيش كلام حد ما حدش هينفعك كل واحد هيعيش حياته مع مراته مبسوط وسعيد وانت تقعدي بقى ايه تندبي حظك نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا حضرة الشيخ اهلا بحضرتك الله يبارك لك آه يا رب ويزيدك علم يا رب امين معلش يا دو- آه، حضرة الشيخ انا كنت عايزة اسأل سؤال بس حضرتك بمناسبة الطلاق اللي حضرتك قلته دلوقتي نعم دلوقتي انا يعني آه، انا كنت عاي... انا 20 سنة متزوجة نعم okay وبعدين انا زوجي كان من اول ما ما ما اتجوزت كان بيضربني لدرجه ان وانا بولد بنتي اول بنت كان بيضربني بالشلاليت وصبرت وبعدين آه، اتزنق ماديا اديت له فلوس كل اللي فلوسي يعني 37000 دولار يعني مبالغ كبيره وبعدين آه، مفيش آه، الفلوس ضيعها وس- و- واستلفت برضه وابويا اداله و- وما اتصلحش حاله وفي الاخر اخيرا لقيت وه- واحنا ايام ما كان اخد الفلوس يعني لغايه دلوقتي الفلوس آه، الفلوس ما جابهاش يعني بقالي 8 سنين فلوسي راحت واكتشفت ان هو كان وهو اخد الفلوس كان آه، عايز يتجوز على يعني انسان آه، ولا ولا بيته ولا وكان بيضربني وانا الحمد لله كنت بتقي ربنا وبسمع كلامه وكان حابسني ما بيودينيش لاهلي يعني ف- فدي ده ده سؤال بالنسبه للي حضرتك بتقول ايه السؤال الطلاق يعني انا انا وبفضل الله انا حاليا هو دلوقتي ما بيصرفش عليا خالص الحمد لله انا عم معايا بنتين وبفضل الله انا دلوقتي واتقيت ربنا وطلبت الطلاق أه، وانا الحمد لله انا اللي دلوقتي بصرف على البنات انا جزاتي عند ربنا ايه ده السؤال الاول نعم السؤال الثاني في واحدة طلبت مني فلوس وانا بفضل الله انا بعيش من فضل الله فقلت افك كربة الناس عشان الناس تف... ربنا بيفك كربتي الست دي اخدت مني الفلوس قالت لي شهرين وهرجع لك الفلوس اديت لها الفلوس واستخرت ربنا قبل ما اديلها وكتبت وصل امانة مش وصل ك- يعني ورقة وهي مضت عليها وكله دلوقتي احنا عدينا السنة وبرضه ما ادتليش فلوس انا غلطت في ايه عشان فلوسي ما ترجعش بعد اذنك وما بدون يعني تطويل على حضرتك سؤال ثالث نعم سؤال ثالث معلش يا حضرة الشيخ انا اسفة اه اخويا مش عارفة زعلان مني ليه وحاولت بقدر الامكان ان انا اصالحه بس هو زعلان مني وقلت له انت لو زعلان مني انا مش عارفة انت زعلان مني ليه وحلفته بولاده وحلفته بس مش عارفة زعلان مني ليه معرفش انا زعلان مني ليه طيب.
وانا خايفة على قطر الرحم لان انا بقول لحضرتك انا معيشة بنتين بفضل الله من أهم معايا والحمد لله وشكر لك يا رب ربنا م- أك- أك- اكرمني يعني علشان خاطرهم طيب فانا مش عارفه انا عملت ايه وانا آه، يعني حاولت اشوفه هو زعلان ليه بس مش عارف انا ايه اللي يعمل عليه والف شكر واسفه للت- للتطويل يبارك على عليك.
حضرتك آه، اولا آه، يعني ما زلت عند رايي بالنصيحه بعدم الطلاق مهما تكن آه، الزوجه في بيتها لها شقتها في وسط عيالها زوجها بيروح ويجي عليها مهما يكن هذا الزوج برضو ينبغي ان احنا نكون عقلاء يعني إن- احنا إن- انت بتكلمي يعني ايه بنتكلم مع بعض آه، احنا الاثنين بنفهم بعض ان القضيه يعني م- هو الزوج مش مش مجنون قاعد يضرب ليل ونهار ب- بسبب وبدون سبب آه، آه، مفيش زوج كده وانما في اسباب يعني برضو ل- آه، يعني وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء فما تبرئيش نفسك على طول الخط يعني اخوك زعلان منك ومش عارفه ليه وجوزك بيضربك ومش عارفه ليه والست كلت عليك الفلوس ومش عارفه ليه لا لازم في ليه بقى يعني ايه العيب فيكي لازم تقفي مع نفسك واقفه هل فلوسك دي فيها شيء حرام هل آه على اساس انها بتضيع بالشكل ده هل انت في تعاملاتك في كبر مزعل اخوك منك و- و- وغرور ما آه، مش يعني هل انت في تعاملك مع جوزك زوجك هل هو حاسس ان انت بتتكبري عليه باهلك و... و... انا ما اعرفش انا بقول ب- بفترض افتراضات وبتصور تصورات اقفي مع نفسك واقفه وبالورقه والقلم قولي انت ايه عيوبك وايه مشكلتك ومحتاجه تصلحي في اي جوانب وقربي من ربنا ولعل ربنا سبحانه وتعالى يفتح بينك وبين الناس. نعم السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام
مرحبا الو ايوه نعم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ابي من بعد ابي جزاك الله خير.
آه، اولا اشكرك ان حضرتك نصحتني بعدم الطلاق انا اللي كلمتك الاسبوع اللي فات طيب جزاك الله كل خير وربنا يجعل كل اللي بتعمله في ميزان حسناتك جزاك الله خير.
عايزه اسال سؤال بقى اتفضلي.
آه، في صيام آه، في قيام الليل انا كنت لكن دايما انت بتنصحي النساء بعدم الطلاق.
اه صح؟
طبعا اه اه طبعا اه طبعا جزاك الحمد الله لله الحمد لله جزاك الله الحمد خير.
لله ربنا من علينا بيك وبنصيحتك وفعلا ابي من بعد ابي يعني جزاك الله خير.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك آه، امين امين آه، صلاة قيام الليل
نعم كنت بصلي ال- يعني بعد ساعات بجزء او جزئين من المصحف نعم ف يعني رجلي انا عندي فيها تعب يعني بس بحاول اقف على قدر ما أبقى- يعني على قد ما ما اقدر علشان خاطر يعني اخد الاجر والثواب يعني نعم فدلوقتي بصلي بالصور القصيره وبعدين أق- اقرا الجزئين بعد الصلاه جميل.
آه، هل في هذا كويس جدا لا لا لا مفيش مشكله طيب وكنت بروح المقرأة عشان آه، احفظ القران يعني نعم ودلوقتي بسمع في ال- عندكم في القناه اللي هو ال- بتاعت البرنامج بتاع المقرأة يعني بس مستفاده منه والحمد لله كويس كويس انا كنت رايحه عشان بس أ- اعرف اقرا في المصحف كويس كلام جميل وبتابع معاهم والحمد لله ولا لازم اروح المقرأة لا لا تاني مش شرط لا لا لا عشان ما بالعكس.
يبقاش ايماني بي- بينقص يعني لا لا ان شاء الله انت بس متابعتك للمقرأة في التلفزيون ما فيش مانع خالص كويس طالما انك انت ما بتتصليش وتقري خليكي بس ايه تابعيهم معاهم على المصحف وانا بنصح الاخوات برضو ان مفيش داعي للاتصال والقرايه لان تجويد القران بيحتاج شيء من ترقيق الصوت فمفيش داعي للامر ده خلي الرجاله يسمعوا وانت اسمعي وراجعي وتابعي آه، مع الشيخ في المصحف جزاك الله خيرا ومساله ان انت بتتصلي بتصلي 11 ركعه بالصور ال- القصيره و... و... و- وتكملي الجزئين وانت قاعده ده شيء طيب وجيد واصبي على كده وربنا يثبتك على الايمان وبننقل نصيحتك للناس للاخوات ان النصيحه ما تطلقيش مهما تكن الظروف نعم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ اهلا بحضرتك ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب يا مرحبا اهلا آه شيخ انا طالبة علم وكانت جايه لنا دكتورة من جامعة الايمان وكانت بتشرح لنا الكتب فكان في في كتاب باب البيوع اللي هو الحديث عن الربا نعم اللي هو فطبعا آه، عشان ما اطولش على حضرتك فينا مع حديث ان اذا اختلفت الاجناس اذا توافقت الاجناس يجب التماثل والتقابض في مجلس العقد كلام جميل طيب اذا انا مثلا جت جارتي تفك مني مثلا 200 ريال لا اصل ده مش بيع ولا شراء لا لا لا وفكرت على اساس اصل هي قالت نفس المثال ده قالت ان انت لو اديتها 50 وراحت وهتجيب لك الباقي بعدين يبقى كده آه، ربا لازم لا.
التماثل في مجلس العقد لا لا لا مش ربا لا هو فين العقد نعم هو فين العقد المجلس اللي احنا فيه يعني مفيش عقد اصل انا مساله ان انا آه، آه، الصوره دي احنا طرحناها قبل كده وانا بدرس كتاب سبل السلام في الفقه ان القضيه هنا ده لا بيع ولا شراء يعني انا مثلا ايه راكب تاكسي وجينا عند البيت وانا معايا آه، 50 جنيه وال- والتاكسي عايز 15 جنيه فقال لي ما معيش فك فانا رحت للبقال قلت له خد ال 50 جنيه اديني 15 امشي بيهم التاكسي وبعدين اخد منك 35 جنيه عند الاخوه برضو اتكلموا في القضيه دي وقالوا ان كده ربا لا هو انا لا بعت ولا اشتريت مع البقال انا بفك انا بفك فلوس ف- يا- فقضيه ان انت رحتي لجارتك معاكي 200 ريال وجاب محصل الكهرباء عايز تدفعي له 37 ريال فخلي ال 200 ريال دي معاكي واديني 37 ريال امشي المحصل وبعدين يبقى هاتي الباقي مفيش مشكله هو أنا لا بعنا ولا اشترينا ولا آه، تداينا لا خالص ده القضيه قضيه آه، معامله سريعه ما- آه، ليس لها عقد عشان نقول فيه ان ده ربا فالصوره دي مش ربا خالص نهائي نعم الحمد لله مفيش اتصالات آه، السلام عليكم
شيخ نعم، أبو نعم.
العلاء كيف الحال يا شيخ؟
الله يسلمك يا اخي أبو شهاب الدين معاك من السعودية اهلا بيك
جزاك الله خير لا علينا كلنا وحفظك الله لنا وأحسن الله خاتمتك يا شيخ امين يا حي يا قيوم امين امين في, في قضية تربية الولد يا شيخ بالله عليك اتفضل يا اخي آه يع- يعني احنا احنا حاليا آه بفكر بقول يعني انا دلوقتي اتقي الله آه اكثف نفسي في قراءة القرآن وقيام الليل و... والالتزام يعني عامة واسيب الاولاد الصغيرين وهم يشوفوني كده ولا اكرس آه يعني اكرس وقت ليهم احفظهم قرآن واعلمهم والكلام ده هم لسه صغيرين اربع سنين وسنة فالواحد قلقان يعني دايما قلقان على على تربية الاولاد نفسهم لا، آه، فجزاك الله خير تفيدنا في الموضوع ده انت آه، لازم تقسم وقتك بين كده وكده يعني انا عايز الاولاد يشوفوك بتقرا قران وبتصلي و... و... و... وقاعد بتذكر الله وفي نفس الوقت تفضلهم وقت يعني الكلام معاهم الكلام معاهم جيد جدا وممتاز جدا ولازم تتكلم مع الولد السنه ده والولد اربع سنين تتكلم معاهم وتقعد معاهم وتلعبهم وتعلمهم وتلقنهم قول لا اله الا الله قول يعني الولد السنه ده قول الله الله الله الله و- والولد اربع سنين نفس الشيء آه، ف- فده كلام جيد صراحه انك انت تقسم وقتك تعلمهم وفي نفس الوقت يشوفوك انت وامهم وانت بتصلي وانت بتذكر ربنا وانت بتقرا قران وانت فاتح كتب العلم. آه، اخر اتصال السلام عليكم السلام ورحمه عليكم.
الله.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا عم الشيخ اهلا بحضرتك.
انا ربنا رضي عني النهارده والله ربنا يرضى عنا وعنك يا رب.
الله يكرمك انا باكد حضرتك وبقول لكل الزوجات برضو اوعي تطلقي جزاك الله خيرا.
انا انا بقالي 14 سنه واول اول سبع سنين من الجواز يعني شفت كتير عذاب ما بعده عذاب والحمد لله يعني اصبت بمرض نفسي وكانوا لي تعالي للدكاتره ومشايخ ومش عارفه ايه طبعا انا رفضت ده كله واستعنت بالله وقربت من ربنا قوي والحمد لله زوجي دلوقتي يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.
كده أ- أ- اقعد مع, مع نفسي واقول لربنا يا رب ده كده كتير عليا اللي انا فيه ده جزاك الله خيرا.
جزاك بشرك الله خير.
والله ده يعني ان شاء الله يكون اخر اتصال واحسن اتصال ان انت بشرتي الاخوات اللي هم بيعانوا من ازواجهم اصبروا شويه وبعد كده هتلاقوا الخير الكتير العميم بس المساله محتاجه شويه صبر لذلك بقول للبنت اللي ما اتزوجتش اصبري شويه اصطبري شويه والراجل اللي ما عندوش اولاد او الس- الاخت اللي ما عندهاش اولاد اصطبروا شويه اصبروا شويه وهتلاقوا خير كتير اللي بتعاني من زوجها اللي بيعاني من مراته اللي بتعاني من امها اللي بيعاني من ابوه اللي بيعاني في شغله يا جماعه الصبر الصبر محتاجين نصبر شويه فاصبر صبرا جميلا محتاجين شويه صبر جميل الصبر الجميل اللي هو لا شكوى معه ولا ضجر معه يبقى من جوه ما عنديش ضجر إن آه امتى بقى وم- وفي نفس الوقت لساني ما بيقعدش يشتكي آه، جزاك الله خيرا يا اختي وجزا الله خيرا كل اللي اتصلوا بينا النهارده وانا شايف الحلقه ما شاء الله ماشيه زي ما انا عايز في سياق ال- ال- المشاكل الحياتيه والمشاكل الايمانيه وهذا جيد بعيدا عن الفتاوى والمشاكل باقي حته واحده بس الاخ اللي كان آه، بي- بيخالفنا في الراي في مساله العاده كان سال عن قر- القراءه انا حافظ قران اقرا من مصحف ولا اقرا من حفظي آه، لا شك انك انت تجمع بين الاثنين يعني انا بعمل ايه انا ببقى المصحف في ايدي وبقرا القران بقرا من حفظي وكل شويه كده اخد لقطه لان النظر في المصحف نفسه نوع من انواع العبادات فانا عايزك آه، تقرا من حفظك وتقرا من المصحف الاثنين في وقت واحد يعني المصحف اهو وانا بقرا وفي نفس الوقت شويه ايه و- وانظر و- واتابع عشان ما اغلطش آه، لقائي م- معكم باذن الله تعالى آه، كل اثنين الساعه 6 ونص صباحا احبكم في الله من القلب الى القلب بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته